أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هذا هو الدرس التاسع في فرع التزكية من كتاب مختصر منهاج القاصدين أسأل الله أن ينفعنا به وأن يرزقنا وإياكم العمل ووقفنا فيه على باب فصل في فضائل الصلاة يقول الشيخ عليه رحمة الله وبركاته وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة ومن أحسن آدابها الخشوع وقد روي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله الحديث متفق عليه سبحان الملك الحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها اللهم ارزقنا حسن الوضوء وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله سبحان الله العظيم الحديث كثيرة جدا منها حديث مشهور تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها وتحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها الحديث الشاهد حديث أيضا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فهل يبقي ذلك من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا اللهم امحو خطايانا ما أحوجنا أن تغسل خطايانا أولا بأول ما أحوجنا أن نستمر في عالم النظافة والطهارة أن نطهر من ذنوبنا أولا بأول فالحمد لله أن جعل الله عز وجل الصلاة ممحاة للذنوب ما اجتنبت الكبائر ليه ما اجتنبت الكبائر لأن الكبائر أيها الإخوة ينبغي أن يفهم هذا الإخوة جميعا أن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة يعني الذي زنى أو الذي سرق أو الذي شرب خمر أو الذي ارتكب كبيرة من الكبائر المشهورة فإنه لابد من توبة خاصة من هذه الكبيرة تبت إلى الله من هذه بالشروط المعروفة الستة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم والعلم والعمل بعمل الحسنات الماحية فالشاهد أن هذه الشروط لابد في الكبائر أما الصغائر اللمم فإنها تغفر بهذه الصلوات وله من حديث من حديث أيضا عثمان بن عفان يعني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا أعم وكان ابن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جزع حائط وصلى يوما في الحجر فجاء حجر قد زاف فذهب ببعض ثوبه فمن فتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يضرب به المثل في الخشوع وحضور القلب في الصلاة فكان يقف الصلاة كأنه عود يعني كأنه عصاية لا ينبس لا يتحرك ليس في أدنى حركة كأنه عصاية وهو ساجد العصافير تنزل تقف عليه كأنه جزع نخلة أو كأنه قطعة من حائط سبحان الله العظيم كان بيصلي أيام ابن الزبير دخل في حرب مع الحجاج فالحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق بالحجارة هو واقف يصلي في الكعبة ويجي حجر من المنجنيق حجر كأنه قنبلة قذيفة يشيل الثوب من عليه يعني يطير ثوبه من عليه يعني خبط في جلبيته مثلا كده كأنه هو راكع ولا قائم فخد الجلبية وما خرجش من الصلاة سبحان الله العظيم الثبات ده نجيبه منين يا شباب احيانا اقف في الصلاة كده واجاهد نفسي ان انا ما اتحركش نهائي وافاجئ اللي على يميني واللي على شمالي لا تمر دقيقة دقيقتين واللي بيعبث في انفه واللي بيعبث في لحيته واللي بيمسح عرقه واللي بيمسح عينه واللي بيهرش في ودنه واللي ينش دبانه واللي يضرب اثبت اثبت في الصلاه لان خشوع الجوارح وسيله لخشوع القلب وثبوت الجوارح التركيز التركيز الانسان لما يكون عايز يركز يثبت خالص ثباته التام ده يساعد القلب على الحضور نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقال ميمون بن مهران ما رأيت مسلم ابن يسار ملتفتا في صلاة قط ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت سبحان الله العظيم هي دي يا جماعة اللي بنتعلمه من المشايخ يعني شوف كل تلميذ يطلع من شيخه بحاجة فميمون بن مهران أخذ من شيخه مسلم بن يسار إنه كان يقف في الصلاة كأنه عود واقف في الصلاة كأنه حيطة يقول حيطة من المسجد وقعت من وحائط عمل ضجة كبيرة لدرجة ان اهل السوق جم يجروا يشوفوا فيه ايه وهو واقف يصلي في المسجد اللي انهدمت فيه الحائط ما التفتش ما خرجش من الصلاة ما تحركش ما تأثرش ويا جماعة عايزين نعلمه لولادنا ده مشكلة كبيرة ان احنا ساعة ما تسمع صوت على السلم تلاقي الولد جري جري بيفتح الباب يشوف فيه ايه عايزين نحجم الفضول لان هي دي مشكلة التربية منذ الصغر سبحان الله العظيم الولد قاعد يقرأ في المصحف وسمع حد يتكلم خليك في اللي انت فيه عايزين نتعلم التركيز ده هذا التركيز يتعلم من الصغر يربى عليه الإنسان يربى عليه إنه لما يكون بيقرأ في كتاب ما ينشغلش بحاجة تانية أما يكون واقف في الصلاة كثير من الناس واقف في الصلاة وعينه ضربة مين اللي دخل ومين اللي خرج ومين اللي اتحرك ومين اللي بيعمل خليك قال له نرد السلام في الصلاة قال له إن في الصلاة لشغلا إن في الصلاة لإيه لشغلة الصلاة نفسها مشغلة تشغلك عن كل حاجة قال وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا كان إذا دخل المسجد لهيبة النهارده يعيبوا عليها ديك ويسخروا منها يقول لك السيد لما يدخل البيت كله يسكت اه ايه المانع ان لما يدخل البيت كله يسكت يحترم الاب يحترم الرجل رب البيت ان كله يسكت وكله يتأدب وكله يحترم نفسه وكله يلتزم ادم دخل الاب البيت وقار الاب وهيبة الاب ووجوده في البيت ليه لا ايه المانع يعني هو عشان يبقى الاب طيب و... وحنين لازم الاولاد يتنططوا عليه مش شرط يتنططوا عليه وقت اللعب والتنطيط ولكن وقت الاحترام يجلس كانه عود الولد كان على رؤوسهم الطير وقت التوقير والاحترام الشاهد ان اذا دخل البيت كله يسكت فاذا قام الى الصلاه هو مش دريان باللي بيحصل حوله ضحكوا وتكلموا وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما اذا توضا اصفر لونه فقيل له ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء قال اتدرون بين يدي من اريد ان اقوم دي اللي انا بقول عليها يا جماعه الاستحضار الذهني للعمل او التصور الذهني للعمل قبل الشروع فيه هي دي القضية ان احيانا بنبدأ اعمالنا كده عفو الخاطر يعني الله اكبر راح داخل في الصلاة لا ده احنا محتاجين ان احنا قبل ما ندخل في الصلاة نتصور هنعمل ايه دي كلمة علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهم عنه وعن أبيه وعن جده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فبيقول لهم أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم انتوا عارفين انا هقف بين ايدين مين الله العظيم فله حق يصفر يقول الشيخ عليه رحمة الله واعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا روحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب يبقى احفظ معانا بقى ان روح الصلاة الاربع حاجات دي النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب دي روح الصلاه تبقى الصلاة كده صلاة إذا هذه الأربعة تخلفت يبقى ماتت الصلاة حصل إن الصلاة ميتة ملهاش روح مش هتنفع ما ترفعش ما تقبلش النية اللهم ارزقنا الإخلاص في البداية زمان قلنا انت ما بتصليش ليه وبعدها قلنا انت بتصلي ليه انت ما بتصليش ليه ولا انت بتصلي ليه هما الاثنين اللي ما بيصليش ما بيصليش ليه واللي بيصلي بيصلي ليه انت بتصلي ليه لابد قبل ما ادخل في الصلاه من استحضار النيه النيه يا جماعه شرط من شروط صحه الصلاه من شرط من شروط صحة الأعمال كلها النية محتاج ان انا انوي قبل الصلاة والعلماء يتكلموا بقى في موضوع الصلاة هل النية قبل الصلاة ولا النية اثناء الصلاة لابد ان تكون النية متقدمة على العمل اللي قالوا الفقهاء اما انها تكون متقدمة على العمل او اثناء تكبيرة الاحرام ما جعل الله لرجل من قلبين في ايه في جوفه ازاي اثناء التكبير استحضر النية يبقى لازم تكون قبل تكبيرة الاحرام ان انا هنوي النية مش مجرد ان انا اقول نويت اصلي العشاء اربع ركعات ما حصلش الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمش الصحابة كده قال لهم كل واحد يقول نويت اصلي العشاء اربع ركعات وانا بقول ان الكلام ده قلته قبل كده كتير معلش سامحوني ان في في الاخوة غلو في الطرفين فتجد مثلا بعض الناس من العوام وغيرهم من البدع يعني المحدثة ان تلاقيه بيقول نويت اصلي العشاء اربع ركعات مستقبل القبلة مؤتما بهذا الامام حاضر الوقت ست كلمات بيعلموهم الناس كده نويت اصلي العشاء تسميتها اربع ركعات مستقبل القبلة مؤتم بهذا الامام حاضر الوقت ست كلمات بيعلموهم للناس بنقول ان الكلام ده بدعة بدعة ليه لان النبي ما علموش الصحابه ما قال لهمش قولوا هو علمهم الصلاه علمهم كل حاجه وما علمهمش يقولوا نوي... الست كلمات دول يبقى بدعه النيه محلها القلب باتفاق العلماء جميعا ولا يجوز التلفظ بالنيه التلفظ بالنيه بدعه لكن من كتر ضغطنا على كلمه التلفظ بالنيه بدعه التلفظ بالنيه بدعه الكلام ده بدعه تفاجئ ان في ناس في الطرف الثاني يدخل الصلاه من غير نيه بعد ما يقف ويصلي هو انا وانا بصلي ايه وانا كبرت تكبيره الاحرام ولا لا دخل من غير نيه يا جماعه لازم من استحضار النيه النيه واضحه ان انا بصلي العشاء ده ايه بتاع النهارده لازم من استحضار المعنى ده لازم اقف كده واستحضر نيتي وتبقى نيتي حاضره وصالحه مش هنطق بلساني قالوا كده النيه انبعاث القلب الى جهه المطلوب التماسا له يبقى لازم ينبعث القلب القلب يتحرك ينبعث عارف يقولوا انبعث البعير يعني كان قاعد بارك في الارض وقام واقف ده انبعاث البعير فهي دي انبعاث النيه لازم النيه تفز تقوم تظهر ان انا نويت اصلي العشاء في الوقت ده اول حاجه النيه اتنين الاخلاص لله ان تبقى نيتك انك بتصلي لله مش عشان الناس ولا عشان نفسك كثيرا ما نؤكد حديث أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له قال لا شيء له إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه بنقول في ناس بتصلي عشان ترتاح في ناس بتصلي عشان الرزق في ناس بتصلي عشان الصحة في ناس بتصلي عشان خايف من حاجة في ناس بتصلي عشان لا انت بتصلي ليه بصلي الفرض بأدي حق ربنا عليا بصلي لربنا لأنه أمرني بكده ده الإخلاص والخشوع ثلاثة الخشوع يبقى أول حاجة النية اتنين الإخلاص ثلاثة الخشوع هنتكلم بقى على أسباب تحصيل الخشوع كلام كتير جاي إن شاء الله وحضور القلب يقول الشيخ وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاه وأفعال أذكار ومناجاه وأفعال أذكار اللي بنقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده الله أكبر دي أذكار ومناجاه الدعاء اللي في السجود وفي تلاوة القرآن وأفعال الركوع والسجود والقيام والقعود مع عدم الحضور مع عدم حضور القلب شوف بقى أهمية حضور القلب إيه مع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهزيان صح يعني لو النطق الواحد بيقول حاجة مش قصدها يبقى بيخرف صح كده يعني لو واحد بيقول كلام ومش قصد الكلام ده يبقى الكلام ده ملوش اعتبار ملوش اعتبار نهائي فلذلك ايها الاخوه الواجب علينا حضور القلب في الكلام اللي احنا بنقول يعني اللي يقول سبحان ربي العظيم وهو مش فاهم قصدي مش حاضر القلب قاصد كلمه سبحان ربي العظيم يبقى ملهاش لازمه يبقى ما عملش حاجه يقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده وهو مش فاهم يعني ايه سمع ربنا سمع اللي بيقول الحمد لله يبقى لو مش قصده كده يبقى ما عملش حاجه يبقى ما قالش حاجه سمع الله لمن حمده يبقى اذا لم يحضر القلب في الكلام يبقى الكلام ده هزايا ملوش لازمه الشيخ يقول ايه وكذلك لا يحصل المقصود من الافعال لانه اذا كان المقصود من القيام الخدمه ومن الركوع التعظيم ومن السجود الذل ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود يعني إذا كان المقصود من القيام الوقوف كده القيام في خدمة الله والمقصود من الركوع والركوع كده تعظيم الله والمقصود من السجود وضع الرأس في الأرض والأنف في التراب المقصود منها الذل لو انت مش مستحضر وانت واقف نية الخدمة وانت راكع نية التعظيم وانت ساجد نية الذل يبقى الحركات دي ملهاش لازمه يبقى شكليات اسمع كلام الشيخ تاني كده يقول وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لما تذبحوا الهدي في الحج لا اللحمة بتروح لربنا ولا الدم بيروح لربنا صح ربنا بيستفيد ايه من الحاجات دي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها امال امركم بالذبح ليه الرسول يذبح 100 ناقه ليه التقوى السماع والالتزام والطاعة عشان كده سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ذبح 100 ناقة قصة مش عارف أظن قلتها قبل كده إن إحنا وإحنا في الحج في آخر يوم عرفة قعدت أقول يا ناس المبيت في مزدلفة واجب المبيت في مزدلفة واجب قام لي واحد قال يا عم الشيخ يعني لو ما بتناش فيها إيه دم نذبح لا هي مش لعبة إحنا مش هنشتري ربنا ايه نذبح دي تذبح ايه يا غلبان ده انت بتذبح خروف الرسول ذبح 100 ناقه يعني ب 700 خروف وما كانش كان الواجب عليه ايه خروف واحد وذبح 700 ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يبقى المقصود مش مساله الذبح لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى يبقى المقصود مش انك انت توطي في ركوع وسجود او تقف وخلاص على كده ده المقصود المعنى المقصود المعنى تبقى فاهم انت بتعمل ايه ومستحضر القلب فيه المقصود ان الواصل الى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الاوامر الله يا ريت نحفظ الجمله دي اكتبها كده أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأمر امتثال الأمر ده نتيجة إيه امتثال أمر ربنا في الركوع في القيام في السجود في النطق إيه اللي حملك على امتثال الأمر الذل يبقى هو ده اللي وصل لربنا الحب ده اللي وصل لربنا الخوف هو ده اللي وصل لربنا التعظيم هو ده اللي وصل لربنا القيام في الخدمة هو ده اللي وصل لربنا المعنى الوصف الحاصل في القلب هو ده اللي بيوصل لربنا لربنا سبحانه وتعالى فلا بد من حضور القلب في الصلاة ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ لأن حضور القلب في البداية ينسحب حكمه على الباقي يعني لو أثناء الصلاة غفلة طرأت في وسط الصلاة احنا بشر وارد ولكن المفروض الإنسان يتوب منها فلا تستمر يتخلص منها بسرعة طب ازاي ازاي يحضر القلب يقول الشيخ عليه رحمة الله المعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة المعنى الأول حضور القلب كما ذكرناه ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له يعني وده يا جماعة اللي احنا بنطالب به الناس ومحدش فايق له ولا فاهمه ان خلي دماغك في اللي انت فيه يعني يبقى تلاقيه واقف يصلي ودماغه في 100 حاجه خليك في الصلاه سبحان الله العظيم اتعلمت زمان ايام التدريس احد كان ناظر المدرسه اللي انا فيها يمشي سبحان الله العظيم كان معانا في المدرسه طبعا البدله والجرافته ومسرح شعره والنضاره وملمع نفسه فروحت مره شفته في البلد اللي هو فيها لابس جلابيه بلدي وزديري وطاقيه مفيش نضاره بتاع الجلابيه بقى كم الطويل والسبحه والعصايه نموذج تاني مختلف تماما فبكلمه في موضوع المدرسه فقال لي لا لا لا لا, لا. انا ساعه رجلي ما تخطي بره المدرسه خلاص انسى الاستاذ عبد المجيد اللي هو الناظر انا هنا الحاج عبد المجيد موضوع تاني سبحان الله العظيم ازاي الانسان يقدر يعمل كده مش سهله معلش مش سهله وانا ما بطالبكش كده في حياتك انت حر عيش حياتك زي ما انت عايز لكن بطالبك كده في الصلاه بقى انك ساعه ما تدخل المسجد رجلك تدخل جوه المسجد خلاص الباشمهندس فلان خلصت الدكتور فلان خلصت الاستاذ فلان خلصت الشيخ فلان خلصت هنا العبد ده العبد ساعة ما رجلك تدخل جوه المسجد تبقى مين بقى هنا العبد الدكان والمحل والموظفين والجيران والزوجة والأولاد والفلوس والشكات والمرض والتعب والألم والهموم كل ده فين مع الجزمة بره المسجد جوه المسجد هنا ما يدخلش معاك اقف في الصلاة بقى يبقى كل ذهني منحصر في الصلاة في قراءة وانا واقف يبقى ذهني كله منحصر في القراءة في الركوع ذهني كله منحصر في التسبيح والتعظيم في السجود ذهني كله منحصر سبحان الله العظيم اتعلمتها من شيخي زمان قوي دي وهو بيرفع من الركوع سمع الله لمن حمده فهمتها فهمت يعني ايه سمع الله لمن حمده والا سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده مش هي عايز سمع الله لمن حمده عشان لما تقول ربنا ولك الحمد تبقى بمعناها هي دي ان يبقى عندك شخصية في الصلاة حضور القلب تماما حضور القلب أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له بحبكم في الله انا هسيبكم اسبوع بعد الحلقه دي لحد ما نلتقي في الحلقه اللي جايه عايز الاسبوع ده تحصيل المعنى ده حضور القلب في الصلاه نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله